أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين مع الحلقة السابعة عشرة من حلقات آه، خط الزمن وما زلنا مع قصة فلسطين في سنة آه، 432 من الهجرة وده بيوافق سنة 1041 من الميلاد ظهر نور جديد في شمال أفغانستان وفي شرق إيران وهذا النور هو ميلاد دولة السلاجقة ودولة السلاجقة دولة سنية عظيمة جدا قام على إنشائها سلجوق ابن دقاق وهو من الأتراك طبعا الاتراك هو عرق كبير جدا هو الذي يعيش حول بحر قزوين المناطق اللي بتعيش حول بحر قزوين هي ديت المناطق اللي اللي فيها العرق التركي مش منطقه الاناضول مش منطقه تركيا الان بالعكس هم هاجروا من هذه المناطق الى تركيا الموجوده الان لكن منبتهم ومنشاهم كان من حوالين بحر قزوين فهذه المنطقة ظهر فيها نوع من الأتراك أو قبيلة من الأتراك اسمها قبيلة سابيو وهي اللي أنشأت آه، دولة السلاجقة اللي هي دولة آه، آه، سلجوق ابن دقاق والكلام ده كان في سنة 432 وبدأت تتوسع تدريجيا في شمال أفغانستان وفي شرق إيران إلى أن آه، كبرت وبالذات في عهد طغرل بك وهو من أعظم الأمراء في تاريخ دولة السلاجقة وهو المنشئ الحقيقي لهذه الدولة هذا الرجل كما يصفونه في الكتب الإسلامية كان من القوامين لليل من الصوامين كان معتاد يصوم الاثنين والخميس كان من القارئين للقرآن كان من المجاهدين في سبيل الله كان يبحث عن الكفار هنا وهناك يدعوهم إلى الله عز وجل حياته كلها كانت لله عز وجل فعلا كان شخصية من الشخصيات المؤثرة إيجابيا جدا في تاريخ الأمة الإسلامية سمع به الخليفة العباسي طبعا زي ما قلنا الخليفة العباسي كان مجرد صورة وهم لا معنى له والبويهيين الشيعة الاثنى عشرية اللي كانوا بيحكموا العراق في العراق في ذلك الوقت كانوا يشيعون الفواحش الكثيرة في داخل العراق والمنكرات الكثيرة والتحريف لدين الله والإهانة المستمرة لخليفة المسلمين الد- خليفة العباسي اللي هو يعيش في بغداد وقلنا ان هم ما رفعوش الخلافة الخليفة العباسي عن الأمر فقط للحفاظ على شكل الخلافة العباسية حتى لا تثور عليهم البلاد الإسلامية لكن كانوا بيعاملوه بمنتهى الإهانة والاحتقار والذلة فبمجرد ما سمع الخليفة العباسي عن هذا الرجل طغرل بك وقوته وعن قوته وعن جدارته بسيطرة على الأمور في البلاد الإسلامية أرسل إليه رسالة يدعوه إلى دخول بغداد وإلى إقصاء الحكم البويهي الشيعي عن بغداد وبالفعل طغرل بك من منطلق ديني واضح ومن منطلق جهاد في سبيل الله ومن منطلق حفاظ على شريعة الله أخذ جيشه وأتى إلى بغداد وبالفعل استطاع أن يدخل بغداد في سنة 447 من الهجرة ليقصي بذلك الحكم البويهي الشيعي عن بغداد ويقيم حكم السلاجقة والكلام ده كان موافق سنة 1056 من الميلاد عاشت بقى الدولة العباسية فترة جيدة جدا في حكم السلاجقة فترة قوة السلاجقة ورجع ليها من جديد كل العلامات ال- الإسلامية الواضحة في شرع الله عز وجل وإن كان الخليفة العباسي ليس له أي دور في القضية الحكم كله لسلطان السلاجقة لكن في الصورة الخليفة العباسي أعيد له مكانته الدينية ومكانته الاقتصادية وليه قصر فخم وليه معاملة آه، يعني فيها نوع من الرقي والاحترام لكن ليس له رأي في إدارة البلاد والرأي كله إلى سلطان السلاجقة وقعد السلاجقة فترة من الزمن يحكمون العراق وما حولها من بلاد العالم الإسلامي وظهرت فيهم سنة 455 من الهجرة والكلام ده بيوافق سنة 1064 من الميلاد شخصية من أروع الشخصيات في تاريخ المسلمين وهي شخصية قلب أرسلان رحمه الله ولا جايز بعض المسلمين ما يسمعوش عن الاسم اصلا لكن اربع ارسلان من الشخصيات المحوريه في تاريخ الامه الاسلاميه ومن اعظم السلاطين في دوله السلاجقه ووسع جدا من املاك دوله السلاجقه والتقى مع الروم في موقعها فاصله الدوله البيزنطيه سنه 463 من الهجره بيوافق 1071 من الميلاد وهذه الموقعه اسمها موقعه ملاذ كرد واستطاع هذا البطل المغوار أن ينتصر بعشرين ألف مقاتل مسلم على 200 ألف بيزنطي وبذلك كسرت تماما شوكة الدولة البيزنطية اللي كان طبعا مقرها أو عاصمتها القسطنطينية ولم تكن قد فتحت آه، بعد بالإسلام وكسرت الشوكة تماما وأسر رومانوس الرابع اللي هو إمبراطور الدولة البيزنطية وأخذ معظم الجيش البيزنطي أسرى وقتل الآخر يعني انهارت ب- تماما القوة العسكرية للدولة البيزنطية وارتفع نجم آه، آه، الدولة السلجوقية وبالذات ألب أرسلان قتل أرب أرسلان رحمه الله استشهد بعد سنتين من هذه الموقعة سنة 465 من الهجرة 1073 من الميلاد ليتولى من بعده ملك شاه ابنه ملك شاه ابن ألب أرسلان برضه ده من أعظم الشخصيات في تاريخ الإسلام وحكم تقريبا من الصين للشام دولة واحدة وكان يلقب بسلطان العالم وكان عادلا وكان تقيا وكان ورعا وكان أيضا من أعظم وزرائه في ذلك الوقت آه، نظام الملك الطوسي رحمه الله وكان برضو من المحبين للعلم والجهاد والدعوة ونشر الإسلام وكل ده طبعا أثر تأثيرا إيجابيا رائعا على كل المناطق اللي تحت حكم الدولة السلجوقية كل ده بعيد عن أرض فلسطين كل ده وما زالت فلسطين قابعة تحت الاحتلال العبيدي وفي سنة من السنوات في أيام قلب أرسلان آه، رحمه الله أقطع آه، منطقة فلسطين أو آه، أوكل آه، أحد قواد آه، قلب أرسلان الأتراك أن يذهب إلى منطقة فلسطين ليحررها من الاحتلال العبيدي وهذا الرجل كان اسمه أتزز ابن أوق الخوارزمي طبعا أسماء صعبة لأنه كلها أسماء تركية أتزز ألف ت سين زين فهذا الرجل آه، كان عسكري من العسكريين اللي مع قلب أرسلان والحقيقة كان آه، اختلف عليه كتير قوي الحكام المؤرخين المسلمين في وصف طبيعته وأغلب المؤرخين على أنه كان رجلا ظالما فاسدا مع أنه كان أحد القادة في جيش قلب أرسلان لكن يبدو أنه لم تظهر عليه هذه الأمارات إلا بعد أن تولى الحكم فذهب آه، أتسز ابن أوك الخوارزمي إلى أرض آه، فلسطين واستطاع أن يتغلب على الحامية العبيدية آه، هناك وانتصر عليها انتصارا كبيرا وأخرجها من فلسطين والكلام ده كان سنة 463 من الهجرة في نفس السنة اللي انتصر فيها قلب أرسلان على آه، البيزنطيين في ميلاد كرد وبعد هذا ال- ال- الاحتلال أو هذا التحرير ل- لفلسطين من العبيديين سيطر أتسز ابن أوك الخوارزمي على فلسطين وانفصل بها عن السلاجقة وبدا يعني يعني يعامل شعب فلسطين للاسف الشديد بنوع من الايذاء ونوع من الظلم وفرض الضرائب و- والبعد عن المنهج الاسلامي الاصيل، يعني خرجت فلسطين من ازمه الى ازمه ولكنها ازمه اهون من الازمه السابقه. الكلام ده طبعا استمر مع فلسطين آه، فتره من الزمن الى ان ظهر شخصيه اسمها توتش ابن قلب ارسلان وبرضه كانت شخصيه للاسف الشديد مع انه ابن قلب ارسلان انه كان شخصيه فاسده وظالمه وليست على منهج ابيه مطلقا وليست على منهج اخيه، اخوه كان اسمه ملك شاه زي ما قلنا وكان سلطان العالم وكان من الاتقياء الورعين وكان بيحكم من الصين الى الشام، لكن توتش ابن قلب ارسلان اقطع ارض الشام وله ما يفتحه من ارض الشام وكان من ضمن هذه البقاع طبعا منطقه فلسطين وبالتالي طمع ان هو يدخل ارض فلسطين واصطدم مع اتسز ابن اوك الخوارزمي ووصل الامر الى قتل أتسز ابن أوك الخوارزمي وتولى الحكم توتش ابن ألب أرسلان وأقطع أرض فلسطين لأحد قواده كان اسمه أرطق ابن أكسب والكلام ده كان في سنة 470 آه، من الهجرة آه، 471 من الهجرة وبعد قتل أتسس ابن آه، آه، آه، ابن أوق الخوارزمي وولاية آه، أرطق ابن أكسب من طرف توتش ابن ألب أرسلان بدأ أرطق ابن أكسب يحكم أرض فلسطين من 471 من الهجرة لحد سنة 409 489 من الهجرة يعني حوالي 18 سنة آه، متصل الفترة ديت الحقيقة يا إخواني كانت فترة جيدة جدا في تاريخ فلسطين احنا بنقول ان فلسطين مرت بفترات آه، سيئه جدا للغايه فتره الدوله العبيديه وفتره اتسس ابن اوك نفسه كانت فتره فاسده وحتى توتش الحاكم العام لمنطقه الشام بكاملها لما تولى حكم منطقه الشام واقطع ارطق ابن اكسب ارض فلسطين حتى هذا الحاكم كان ظالما وكان فاسدا لكن القطاع الفلسطيني بالذات اتولى عليه والي يتقي الله ويرعى الله عز وجل في آه، ويرعى الله عز وجل في الرعيه فكان يعني آه، فترة جيدة استريحت فيها فلسطين نسبيا وبعد ما مات أرطق ابن آه، أكسب آه، رحمه الله تولى من بعده الحكم على فلسطين أولاده وكان أولاده آه، واحد اسمه سقمان ابن أرطق والتاني اسمه الغازي ابن أرطق وكانوا على نفس الدرجة من الورع والتقوى وفضلوا في أرض فلسطين هذه المدة آه، من الزمن إلى أن جاء العبيديون مرة ثانية في سنة 489 من الهجرة وأخرجوا آه، سقمان بن أرطق وأخرجوا الغازي بن أرطق وأعادوا احتلال فلسطين مرة ثانية وهذا الاحتلال ظل مع العبيديين مدة ثلاث سنوات آه، متصلة وبعد كده طبعا ما دامتش ليهم لأن هنشوف بعد كده إيه اللي حصل لهم آه، العبيديين المهم أن سقمان بن أرطق والغازي بن أرطق بعد ما طردوا من أرض فلسطين وهزموا على يد ال- العبيديين آه، هاجروا إلى شمال الجزيرة والجزيرة هي المنطقة الواقعة بين نهر دجلة ونهر الفرات يعني هاجروا إلى المناطق الجنوبية من تركيا وأقاموا هناك مملكة ليهم اسمها مملكة الأراطقة والمملكة دي هيكون ليها بعد كده شأن في جهاد الصليبيين زي ما نعرف ومن جديد آه، عودة الأوضاع إلى الحالة السيئة التي كانت عليها قبل ذلك وما ننساش ان الدوله العبيديه في مصر انقسمت الى قسمين نذريه ومستعليه وكانت الفلسطينيين في ذلك الوقت تحت حكم الطائفه المستعليه اللي هي آه، تبع المستعلي بالله حاكم مصر في ذلك الوقت طبعا الكلام ده كله هيسلم لاوضاع مؤسفه جدا جدا هنعرفها باذن الله بعد الفاصل الله. كنا قبل الفصل بنتكلم على الوضع الذي وصلت اليه فلسطين في آه، القرن الخامس الهجري شفنا المشاكل الكتيرة اللي حصلت من ساعة الاحتلال العبيدي في سنة 359 آه، من الهجرة وبعد كده هوت مرور فلسطين بفترة مظلمة جدا في تاريخها قعدت 104 سنة لحد سنة 463 من الهجرة عندما دخلها أتسز ابن أوك الخوارزمي أحد القواد العسكريين لجيش قلب أرسلان لكنه للأسف انفصل عن جيش قلب أرسلان وبدأ يمارس الظلم والقهر في شعب فلسطين فخرج المسلمون في فلسطين من أزمة إلى أزمة ثم بعد ذلك اقطعت أرض فلسطين لأرطق ابن أكسب وده الحقيقة حكم فترة جيدة جدا في تاريخ آه، فلسطين استمرت حوالي 18 أو 19 آه، سنة هو وأولاده من بعده سقمان بن أرطق والغازي بن أرطق وكانت فترة راحة نسبية لأهل فلسطين وشعب فلسطين من الظلم الذي وقع عليه من العبيديين أو من آه، آه، أدزس بن أرطق ال- أدزس بن أوق الخوارزمي وانتهت هذه الفترة في سنة 489 من جديد باحتلال العبيديين والاحتلال ده فضل ثلاث سنوات مين اللي خرج العبيديين من أرض آه، فلسطين للأسف الشديد خرج العبيديون من أرض فلسطين باحتلال جديد يعني احنا بنقول الاحتلال العبيدي احتلال فاسد وظالم وفعل وفعل خرج العبيديون ليدخل مكان العبيديين الصليبيون وعشان نتكلم على الحروب الصليبية لازم نرجع شوية آه، قبل هذه الأحداث بكم سنة عشان نتكلم على جذور الحروب الصليبية وليه خرجت الحروب الصليبية من أوروبا الغربية إلى العالم الإسلامي بصفة عامة وإلى فلسطين آه، بصفة خاصة وطبعا دي فترة في غاية الأهمية كان نفسي أفرد ليها عشرات الحلقات معاكم لشدة أهميتها ولكثرة التفصيلات فيها لكن احنا زي ما قلنا بمجرد آه، بنفتح صفحات في هذا التاريخ وإن شاء الله ندخل في التفصيلات في حلقات أخرى وندعو جميع المشاهدين والمشاهدات إلى القراءة المتأنية في هذا التاريخ المهم لأرض فلسطين الحقيقة فترة الحروب الصليبية فترة مهمة جدا لأي محلل في التاريخ الإسلامي بصفة عامة والتاريخ الإنساني بصفة آه، يعني أكثر عمومية آه، وطبعا بتاريخ فلسطين بصفة خاصة آه، فترة طويلة احنا قعدنا في الحروب الصليبية تقريبا 200 سنة ففترة طويلة جدا مهمة جدا من تاريخ الإنسانية هذه الفترة بتعكس خلفيات الفكر الأوروبي لان هي مش مجرد حمله ولا حملتين مش مجرد سنه او سنتين من القتال مش مجرد معركه زي ملاذ كارد او غيره لا ده سلسله متتاليه من العلاقات المستمره حروب متتاليه علاقات متبادله يعني اشياء كثيره جدا تمت في غضون 200 سنه فاقدر بيها اقيم الفكر الاوروبي اللي ما, إلى- ما زلنا الى الان نتعامل مع نفس الفكر بشكل او اخر من الذي كان موجودا من ايام الحروب الصليبيه. الحروب الصليبيه الحقيقه فتره بتشبه الى حد كبير الواقع الذي نعيشه الان. لو عايزين نخرج من ازماتنا دلوقتي لازم نعرف ازاي المسلمين خرجوا من ازماتهم ايام الحروب الصليبيه. الحروب الصليبيه فتره تعرضت لتشويه كبير جدا من المؤرخين وللاسف الشديد يعني آه، كتير منهم للاسف مسلمين وطبعا فترة الحروب الصليبية فترة ثرية جدا جدا لأي أديب لأن فيها قصص كتيرة جدا وحكايات وروايات فمعظم الأدباء خدوا منها قصص وكتبوا مؤلفات وخارجة تماما عن السياق التاريخي السليم لكن كانوا بيحاولوا يجملوا القصة أو يكملوا المعلومة بكلام ليس من الواقع والكلام ده اختلط علينا في الآخر ومبقناش عارفين الحقيقة فين والضلال فين الآثار التي نجمت على هذه الحروب الصليبية آثار ضخمة جدا يعني اوروبا قامت على اقدامها وقامت النهضة الأوروبية بعد حروب الصليبية ونقل عدد كبير جدا من التراث العلمي الإسلامي إلى أوروبا والأمة الإسلامية بدأت في مراحل التخلف العلمي بعد حروب الصليبية لأن الحروب الصليبية شغلت المسلمين فترة طويلة جدا زي ما قلنا 200 سنة عن الإنتاج العلمي أو الفكري أو الاقتصادي 200 سنه واحنا تحت الحكم الصليبي فعندنا مشاكل كتيره الحاجه الثانيه ان دمروا الى حد كبير معظم التراث العلمي الاسلامي على سبيل المثال في طرابلس عندما اقتحم الصليبيون مدينه طرابلس حرقوا في ميادين طرابلس اكثر من 3 مليون كتاب اسلامي و3 مليون كتاب ما بقولش ان كلهم في الشريعه 3 مليون كتاب في الطب والهندسه والفلك والكيمياء والجغرافيا تخيل الميراث الضخم الذي فني بعد دخول الصليبيين الى ارض الاسلام فطبعا فتره نحتاج الى دراستها بعمق وبالذات لما نيجي نتكلم على تاريخ فلسطين التي عانت معاناه شديده من الحروب الصليبيه بنقول ان اوروبا ايه اللي دفعها الحروب الصليبيه عشان نعرف ليه اوروبا فكرت في الحروب الصليبيه وليه فكروا يجوا من اخر الدنيا من اوروبا الغربيه الى ارض الشام ليحاربوا المسلمين في فلسطين وفي سوريا ولبنان وفي مصر لماذا لازم اقول ان في خلفيات للشعب والقيادة الأوروبية في ذلك الوقت لو نرجع قبل حروب الصليبية ب 50 60 سنة ونشوف طبيعة أوروبا هنلاقي إن في خلفيات كتيرة جدا جدا كانت بتحكم حركة الجيوش الصليبية من أوروبا إلى بلاد الإسلام من اوائل هذه الخلفيات المهمه الخلفيه الدينيه طبعا اوروبا في ذلك الوقت كانت تعيش تماما تحت السيطره الكنسيه مش زي دلوقتي الكنيسه دلوقتي ليس لها اعتبار في اعراف الاوروبيين تقريبا لكن في ذلك الوقت الكنيسه كانت تسيطر سيطره كامله على اوروبا سواء كانت سيطره عسكريه او سياسيه او اقتصاديه او اجتماعيه او دينيه عقائديه وشاع في اوروبا في ذلك الوقت ان العالم سينتهي وان يوم القيامه خلاص قريب وكانوا يتوقعوا يوم القيامه مع الالفيه الاولى لمرور الف سنه على ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام لكن لم يحدث ومع ذلك ظل الاعتقاد ده موجود عندهم وهذا الذي دفعهم الى السعي الى طلب الغفران وطلب الغفران كان في يد القساوسه والرهبان وده ادالهم قوه اكبر في حكم اوروبا ومش بس كده ده الرهبان والقساوسه قالوا اللي ما يقدرش يدفع ثمن الغفران بتاعه ممكن يستبدل هذا الغفران بشيء تاني وهو الذهاب إلى أرض فلسطين للحج ومن هنا كان اسم فلسطين اسما متداولا بشده في ارض اوروبا في ذلك الوقت وده اللي خلى لما نيجي بعد كده نتوجه للحروب الصليبيه الناس مش مستغربه الاسم مع ان البلاد دي كانت بتعيش في جهل شديد جدا في ذلك الوقت. برضو حصل حدث كبير في أوروبا في سنة 445 من الهجرة وده يوافق 1054 من الميلاد وهو انقسام أوروبا إلى قسمين دينيين قسم شرقي أرثوذكسي وقسم غربي كاثوليكي وكان عند البابوات في إيطاليا خاصة وفي فرنسا يعني طبعا كانت فرنسا متدينة جدا في ذلك الوقت عندهم رغبة شديدة في توحيد الكنيستين مع بعضهم البعض بعد هذا الانفصال الذي حدث وهذا الانفصال تم قبل الحروب الصليبية بخمسين سنة وكان ليه أثر بعد كده على الحروب الصليبية زي ما هنشوف يبقى دي خلفية دينية الكنيسة لها سيطرة كبيرة الناس مغيبة تماما اسم فلسطين متداول في اوروبا في ذلك الوقت واوروبا فقدت نصها الشرقي دينيا اوروبا الغربيه كاثوليكيه وفقدت النص الشرقي اللي اصبح كله ارثوذكسي مذهب تاني خالص بعيد عن الكاثوليكيه الكلام ده كله كان هيؤدي بعد كده للحروب الصليبيه او هيبشر بعد كده بقدوم الحروب الصليبيه عند النصارى الخلفيه الاقتصاديه التي كانت تحكم اوروبا في ذلك الوقت اوروبا للاسف في ذلك الوقت طبعا تعيش مجاعات هائله وبقول للاسف لان ده كان بيتعرض لموت اعداد كبيره من الانسان وكان في ظلم شديد بيقع على الاوروبيين بصفه عامه الاموال مكدسه في ايدي عدد قليل جدا من الامراء والحكام والكنيسه وعامه الشعب يعيش في فقر شديد جدا لدرجه ان لما تقوم مجاعه يقوم منها يموت منها ملايين البشر ومن اشهر المجاعات التي قامت مجاعه قبل الحروب الصليبيه بعشر سنوات فقط وقامت في شمال فرنسا وفي غرب المانيا واثرت تاثير مباشر على قصه الحروب الصليبيه، في نفس الوقت اللي كنا شايفين فيه هذه الشعوب المطحونه تموت جوعا في اوروبا، كان هناك تنافس تجاري ضخم جدا ما بين كبار التجار في اوروبا وكبار الملوك والامراء وخاصه في منطقه ايطاليا، ايطاليا قامت فيها اكثر من منطقه او اكثر من جمهوريه ايطاليه اقتصاديه تجاريه. من اشهر هذه المناطق منطقه جنوا ومنطقه بيزا وكذلك منطقه البندقيه اللي هي فينيسيا دلوقتي فطبعا ده الوضع اللي كان موجود في اوروبا اقتصاديا الناس في اعلى القائمه ويتصارعون سويا من اجل تحصيل المال وناس مطحونه مش لاقيه تاكل الخلفية السياسية في أرض آه، أوروبا تحولت أوروبا إلى الشكل العسكري آه، لكثرة الحروب في أوروبا سواء مع المسلمين في الأندلس أو سواء مع الفايكنج في شمال آه، آه، أوروبا وأصبح المثال الطبيعي للشخصية الجيدة في أوروبا هي مثال الفارس واي ما يصوروا آه، شخصيه نبيله يصوروها في هيئه فارس فالجو العسكري ده هيمن على اوروبا وادى برضو الى قيام الحروب آه، الصليبيه كان في تنافس كبير بين الامراء وبين الملوك في داخل الدوله الواحده الملك كان بيحكم آه، الدوله كلها زي مثلا فرنسا وجوه تحت حكم الملك في امارات كتيره جدا تكاد تكون منفصله عن حكم الملك وكل واحد ليه اطماعه الخاصه وكل واحد ليه توسعاته الخاصه وده هيخلي عند الجميع طموح ان هو يذهب لارض فلسطين عشان يوسع من الاملاك بتاعته بعد كده كان في خلفيه اجتماعية كان في جهل شديد جدا في البلاد كان في أمية شديدة جدا كان في نوع من القهر كان في قوانين وراثة آه، جائرة تحكم البلاد كل هذه الخلفيات المعقدة أدت إلى نشوء الحروب الصليبية كل واحد عنده أطماع مختلفة لكن سبحان الله ظهر في التاريخ الأوروبي شخصية جمعت كل هذه الأطماع جمعت أطماع الأمراء وأطماع الملوك وأطماع القساوسة والرهبان وأطماع الشعوب الجائعة وال- والم- والمطحونة جمعت ده كله في هدف واحد هو الحرب الصليبية على فلسطين عشان تحل كل مشاكل أوروبا يا ترى مين هي الشخصية ديت ويا ترى عمل إيه ويا ترى إيه أثر الكلام ده على الدولة الإسلامية وعلى الإمارات الإسلامية هذا ما سنعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقدر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته